بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم دعوني كل حلقة أهدي إليكم وردة من جنة موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بفضل الله كل يوم درس مرئي جديد لفضيلة الشيخ كل أسبوع رسالة من فضيلة الشيخ إلى بريدك الإلكتروني كل جمعة خطبة جمعة جديدة مرئية انضم الآن إلى مصمم الإعلانات ومترجم الخطب والمحاضرات
من جنة وردة من جنة وردة من جنة وردة من جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله إخوتي في الله أنا أحبكم في الله ولذلك دعوتكم إلى الجنة جنة حقيقية وليست حلما إخوتي فعلا هي الجنة الحقيقية على حقيقتها هي التي قال عنها الحسن وغيره نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف يعني أن السعادة التي نحن فيها الملوك وأبناء الملوك يبحثون عنها يدفعون يبذلون من أجلها الغالي والنفيس للحصول عليها فلما رأونا حصلناها وحزناها وعشناها لو يعرفون ما نحن فيه من سعادة لا حاربونا قطعونا بسيوفهم ليأخذوا السعادة التي نحن فيها نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف قيل وأي سعادة تلك قال سعادة طاعة الله طاعة الله جل جلاله هذه السعادة الحقيقية إخوتي تعالوا لنقف مع أول زهرة من جنة الدنيا أهديكم أول زهرة من جنة الدنيا هاكم زهرة التوحيد توحيد الله جل جلاله هذه زهرة من جنة الدنيا التوحيد إخوتاه أصل الأصول التوحيد أصل الأصول وهو الجنة الحقيقية للمؤمن اسمع كيف وصف الله لك تلك الجنة ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل الله جل جلاله يضرب لك مثلا واحد خدام وفي ش- العبد ده شاريه ناس كتير في خمسة شركاء ولا عشرة شركاء فيه متشاكسون مش متفقين ده يقول له روح وده يقول له تعال ده يقول له اقعد وده يقول له قوم وده يقول له ودي وده يقول له جيب وده يقول له اعمل وده يقول له ما تعملش كيف يكون حال هذا العبد اللي فيه شركاء متشاكسون يرضي مين ويسمع كلام مين معذب ممزق ورجلا سلما لرجل عبد لواحد بس يقول له روح يقول له تعالى يقول له اعمل يقول له سوي شوف الفرق بين ده وده التوحيد هذه الجنة أنك سلم لله وحده ترضيه وحده وتحبه وحده وتخاف منه وحده وترجوه وحده وتطيعه وحده وتعمل له وحده وتعيش له وحده وتموت له وحده وحده يحاسبك وحده يعذبك وحده ينعمك جنة لذلك قال لك الله اشكرني على هذه النعمة وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سعادة التوحيد أن تعرف وأن تعتقد وأن تؤمن أن الله وحده هو الخالق وهو الرازق وهو الحكم وهو القادر وهو القاهر هو وحده سعادة التوحيد أن يتعلق قلبك برب واحد ثم انظر إلى هذا الرب جل جلاله غني وكريم وعظيم وعليم وقدير وجميل سبحانه وتعالى انظر انظر شوف السعادة دي شوف البهجة اللي تملأ قلبك لما تعرف ان ربك ليس كمثله شيء شوف السعادة اللي تطغى على كيانك لما تعرف ان ربك احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أخي الحبيب تعالى لنعيش جنة التوحيد في معانيه الثلاثة توحيد الربوبية شوف الجنة بقى في توحيد جنة توحيد الربوبية أصل احنا عايزين نقسم جنة الدنيا النهار- في في برنامجنا هذا ل 30 جنة ندخل كل يوم جنة نطوف بين أزهارها وأشجارها وبين زهراتها وأرضها وسمائها فجنة التوحيد دي الجنة بتاعة الحلقة دي اللي بنطوف فيها فتعالوا نطوف كده في ثلاث زهرات في جنة التوحيد توحيد الربوبية جنة توحيد الربوبية ده جزء من جنة التوحيد اللي هو جزء من جنة الدنيا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله شوف شوف شوف شوف شوف سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان عايش جنة التوحيد ازاي ازاي ها كان إذا نزل المطر تلقاه بوجهه وصدره صلى الله عليه وسلم وقال حديث عهد بربه حديث عهد بربه رزق لسه جاي من عند ربنا ما هو اصل انت عارف ان المطر ده من عند ربك والله انزل لسه مخلوق حالا فحديث عهد بربه فيتلقاه ويمسح به وجهه وصدره صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم شوف ازاي غير بقى اللي بيقول رياح عكسية شمالية ضربت في منخفض جوي مش عارف فين عمل ايه شوف الجنة اما ت... اما تحس ج- جنة توحيد الربوبية ها ربنا يرزقك بولد اللهم ارزق كل المسلمين والمسلمات ذرية صالحة اللهم اجبر خاطر كل المسلمين بذرية صالحة تقر بها أعينهم يا رب العالمين آمين أما ترزق ولد وتمسك الولد تحس إن اللي خلق الولد ده ربنا تقعد تبص لعينيه والأنفه تبص لودانه تبص ل- لصابعه وظافره ورجله سبحانك ربي سبحانك ربي الخالق البارئ المصور جل جلاله توحيد الربوبية يا أخي الذي ينزل المطر وينبت الزرع انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه انظروا إلى ثمره بص تأمل في خلق الله بديع صنع الله جميل توحيد الربوبية انك تبص قبل ما تاكل وتتأمل سبحان الله العظيم حتة أرض واحدة ومنها اللون الأبيض واللون الأخضر واللون الأحمر سبحان الله العظيم وتشم لل- للأحمر ده ريحة والأخضر ده له ريحة تانية والأبيض ده له ريحة تالتة والعنق ده له طعم وال... والورقة لها طعم الله سبحان ربي لما ابقى عارف ان ربي اللي هو ربي هو اللي خلق ده لا لا لا لا وكمان في توحيد الربوبيه انه خلق لي العينين اللي تشوف ده وتميز ده لا وخلق لي العقل اللي يفهم ده ويدرك ده ويفصل ده لا لا لا لا وخلق لي الذوق ان انا اتذوق ده واستمتع بده قل سبحان ربي قل سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سبحان الله سبحان الله العظيم نعم أخي نعم حبيبي في الله ده توحيد الربوبية أما توحيد الألوهية بقى إن أفمن يخلق كمن لا يخلق اللي خلق يستحق أن يعبد هو اللي يعبد فمقتضى توحيد الربوبية لما وحدت ربنا أنه ينزل المطر وينبت الزرع ويخلق الإنسان يحيي ويميت يمرض ويشفي يرزق ويمنع سبحانه وتعالى توحيد الله بأفعال الله على مقتضاه أعيش جنة بقى توحيد الإلهية يعني أن تألهه القلوب حبا إلهة تألها التأله إن أنا أحب ربنا هو ده توحيد الإلهية أسجد له توحيد الإلهية إن أنا أسبح له أنذر له سبحان الله العظيم ده توحيد الإلهية إن أنا أوحد ربنا في توحيد الألوهية وشوف بقى لما أخاف من ربنا توحيد ما اخافش من حد غيره جنة طب طب شوف شوف الحتة دي عشان تقول لي جنة ولا لا ان احد السلف ماشي في الصحراء قابله اسد فرك ودنه قال له يلا امشي من هنا مشي الاسد قالوا له انت ما خفتش منه قال استحييت أن يطلع الله على قلبي فيرى فيه خوفا من غيره يا طب أنا عايزك بالله عليك وبستحلفك بالله تبقى جنة قد إيه إنك ما بتخافش من حد ولا قلقان من حد ولا عامل حساب حد بس خايف من ربنا ومراعي ربنا تبقى جالنا قد ايه دي انك انت على يقين ان محدش يقدر ينفعك ولا حد يقدر يضرك ولا حد يقدر يأذيك ولا حد يقدر يديك ولا حد يقدر يمنعك الا باذن الله شوف قد ايه الراحه السعاده الامان الطمانينه قد ايه متعه راحه البال واسقاط الناس من الحساب شوف شوف ازاي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الله هل حسبنا الله يعني كافينا ونعم الوكيل هو وكيلنا وفوضنا إليه الأمر فوضنا الأمر لله فانقلبوا رجعوا بنعمة من الله نعمة وفضل لم يمسسهم سوء الناس بيقولوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوا هيقتلوكم هيطلعوكم البلد فزادهم إيمانا جنة ولا لا بالله عليك إن اللي يهددك تقول له حسبنا الله ونعم الوكيل وتبقى على ثقة أنك ستنقلب بنعمة من الله وفضل لن يمسك أحد سوء جنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما سبحان الملك إيمان وتسليم زيادة ده توحيد الإلهية أما توحيد الأسماء والصفات بقى فجنة الجنة إنك تقعد بقى مع أسماء ربنا وصفاته وتقعد تتأمل تتأمل مثلا اسم الله المقيت مثلا مثلا يعني ايه اسم الله المقيت عارف يعني الذي يعطي كل شيء قوته المقيت اللي بيدي آه الانسان قوته والحيوان قوته والطير قوته ربنا سبحانه وتعالى لا لا لا اعمق شويه ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي النبته الصغيره قوتها السمكه الصغنونه في البحر قوتها المولود في بطن امه قوته المقيت لا لا لا ادق شويه ان الشعيرات الدمويه دي ربنا اللي بيوصل لها القوت ان كل شعرايه من شعر راسك او جسمك الشعرايه دي عشان تعيش لازم لها قوت فاللي بيوصل لها القوت وكاتب لها الرزق هو الله سبحانه وتعالى شوف القوت بقى لحد ايه الشعرايه والضفر والشعيره الدمويه في طرف الاصبع و آه. المقيت طيب تأمل كده اسم الله عز وجل الكريم يا نهار أبيض من كرمه أن سخر لك حملة العرش ومن حولهم يستغفرون لك أنا مش ما جبتش شيلة كرمه في فلوس ادهالك وصحة ادهالك وبيت ادهولك ولاد و و و و و و وإنما بقول لك بس أن من كرمه الذين يحملون العرش ومن حوله حملة العرش يستغفرون لك ويدعون لك ده ده ده كرم قد ايه طب اديك مثال كمان في تامل اسم الله الكريم قال سبحانه وتعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
شفت الكرم ان الانسان يعصي يزني ويسرق ويشرب خمره ويقتل وبعدين يتوب فربنا يتوب عليه ويستغفر ربنا يغفر له لا لا شوف الكرم بقى يبدل له السيئات حسنات لو صدق تعالى تامل اسم الله البديع الخالق البارئ المصور البديع ازاي خلق وابدع وصور تعالى تامل اسم الله سبحانه وتعالى الوهاب
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما
الوهاب سبحانه وتعالى يهب ويعطي بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب تعالوا نتأمل اسم الله المهيمن سبحان الله العظيم المهيمن عارف أنا دايما آه يخطر بالي اسم الله المهيمن وأنا مسافر وأنا بقول إيه اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل أنت الصاحب السفر يعني أنت يا رب صاحبني وأعني واحفظني واحميني واحرسني كن معايا يا رب والخليفة في الأهل ويا رب خليك مع أولادي احفظهم واحرسهم واحميهم ورعيهم وارزقهم واصرف عنهم وكن في عونهم سبحان الله العظيم يعني يا رب معايا ويا رب مع اولادي طب مين في الكون يقدر يبقى معاك ومع اولادك في وقت واحد وانت بينك وبينهم عشرات الالاف من الكيلومترات سبحان الله العظيم هي دي الجنة انك تبقى بعيد ومطمن وقريب ومطمن مش بيك بيك لانك عارف انه قادر وقاهر دي جنة التوحيد ومتعة جنة التوحيد انا بديت بس وردة والجنينة واسعة عايزك تتأمل وتلف وتتحرك وتقطف من هنا وردة ومن هنا زهرة ومن هنا ثمرة عشان تعيش جنة الدنيا ممكن تقبل مني زهرة هذه الحلقة اللي هي التوحيد هدية مني لك اخوتي في الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته